الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في ليلة الثالث من ربيع الآخر للعام السابع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة أيها الشباب الموحد أيها الآباء الأكارم مرحبا بكم وقد من المنان علينا باستضافة شيخنا المبارك فضيلة الدكتور عبد العظيم بن بدوي نائب الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية ثم شيخنا المبارك فضيلة الشيخ مصطفى العدوي ثم شيخنا المبارك فضيلة الدكتور عبد الله بن شاكر الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية ثم فضيلة الشيخ عمرو أحمد ثم فضيلة الشيخ عبد الأقرع وفي هذه الليلة المباركة من المنان علينا بأخينا الحبيب الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حازم ابن شومان متع الله به وزاده هدى وسدادا وتوفيقا واستعملنا الله وإياه في مراضيه وجنبنا الله وإياه مساخطه والدكتور حفظه الله قد تفضل الله جل وعلا عليه برحلة دعوية إلى أوغندا وسيقص علينا في هذه الرحلة ما حدث ونتائج هذه الرحلة وذلك ليزداد إيماننا وترفع همتنا ونشمر عن ساعدي الجد والاجتهاد في ستة أشياء أما الأول طلب العلم الشرعي على يد الربانيين وأما الثاني العمل به وأما الثالث تبليغه وأما الرابع الصبر في أذى التبليغ وأما الخامس بالإخلاص لله تعالى وحده وأما السادس باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا ومما يجدر الإشارة به أن فضيلة الدكتور حازم وفقه الله ذهب إلى عمله في المستشفى الحكومية بالمنصورة وخرج من عمله من المستشفى إلى المسجد على وجه السرعة لأن المسافة كما تعلمون تأخذ ساعتين ونصف فقد حل أهلا ونزل بيننا سهلا ونحن جميعا فرحين ومسرورين بقدوم الدكتور حازم ونقول له هذه باكورة الزيارات ونريدها مرارا وتكرارا لينفع الله بك هنا كما نفع الله بك هناك ونسأل الله أن ينفع بنا وبك حيثما وطئت قدمك وأن يجعلنا من وإياك من المخلصين المخلصين فإنه ولي ذلك والقادر عليه أمين فليتفضل فضيلة الدكتور حازم مأزورا مشكورا مسددا موفقا بتوفيق الله له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه ده السلام عليكم يا رجاله انتوا ما اتغطيتوش سمك النهارده ولا ايه ده احنا في المطريه يا جماعه يعني المفروض ما شاء الله صحه الناس تمام يعني سامع ان البحريات هنا جامده ولا ايه يا جماعه انتوا ساكتين ليه انا جاي من المستشفى على طول ما روحتش البيت ما اتغديتش انتوا احرار بقى يعني كلكم نظر اوعوا تفهموني صح الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك إخواني وأحبابي في الله يعني أشهد الله أني أحبكم في الله في هذه البلد الحبيبة إلى قلبي بلدة المطرية يعني يعني في ضيافة شيخي ويعني يعني انا قلت ان احب يعني الشيوخ الى قلبي والقلوب لا يملكها الا الله يعني شيخنا الشيخ ابو بكر الحنبلي وشيخنا الشيخ مصطفى العلوي يعني يعلم الله ما اكنه في من حب لشيخي الكريمين وسائر مشايخنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يعني اللهم امين ويعني في الى اخوة واخوات يعني ربنا يبارك فيهم وربنا يجمعنا في الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم واسأل الله ان يستعملنا ولا يستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض اللهم استعملنا في هدى عبادك اليك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب لا تتولى عنا يا رب اللهم امين اخواني واحبابي في الله يعني بداية يا جماعة تخيل لو رئيس الولايات المتحدة الامريكية اعلن انه سيلقي بيان في غاية الخطورة في منتصف الليل والعالم كله رغم اختلاف الاوقات بتاعة العالم واوقات الدول العالم كله استنى وقت منتصف الليل بتوقيت امريكا والكل مستنى على الفضائيات يسمع ايه الخبر الخطير اللي رئيس الولايات المتحدة الامريكية بيقول للعالم كله الخبر ده لازم الكرة الارضية كلها تعرفه طلع رئيس امريكا واعلن امام العالم ان امريكا ان الولايات المتحدة الامريكية قررت ان تتبنى نشر الاسلام في الارض وان تسخر في سبيل هذا كل امكانياتها العسكرية وكل امكانياتها الاعلامية وكل امكانياتها الاقتصادية تخيلوا يا جماعة المسلمين لما يسمعوا الخبر ده هترقص قلوبهم من الفرحة امريكا اعلنت انها ستتولى نشر الاسلام في العالم طب اسمع بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا بعد كل اذان ان نقول اللهم رب هذه الدعوة اللهم رب هذه الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان الدعوة دي لها رب ان الدعوة اللي احنا سائرين في طريقها واللي احنا بنكافح عشان نستمر عليها بإذن الله لآخر لحظة في أعمارنا ليها رب بيتولاها مش امريكا اللي بامكانياتها البشرية هتتولى هذا الدين الله مالك الملك هو الذي يتولى هذا الدين يا اخواني يعني الواحد لما احيانا يعني بيتسرب اليه الهم من الواقع ومن المشاكل ومن الشهوات ومن التمزق بتاع الامة ومن سيطرة اهل الباطل على الامة بفتكر اهل الكهف لما ناموا والواقع كله على الكفر وعلى الزنا وعلى الموبقات وعلى الفجور صحوا من النوم لقوا الواقع كله رجع للدين تاني وهم يعني يا اخواني دين الله سينتصر سواء بنا او بغيرنا القضية ربنا مش محتاج حد الاسلام مش محتاج حد انت اللي محتاج انك تشتغل في الدعوة الى الله انت اللي محتاجة انك انت تضحي عشان دعوة ربنا سبحانه وتعالى انت الخسران لو ما مشيتش في طريق الدعوة الى الله سبحانه وتعالى عشان كده يا جماعة الخسائر اللي هنخسرها لو ما سخرناش عمرنا وانفسنا وطاقتنا وكل لحظة في عمرنا من اجل الدعوة الى الله احنا الخسرانين احنا الخسرانين لو ما مشيناش في طريق الانبياء مش اي حد بيتكلم عن ربنا مش اي حد ربنا بيأذن له انه يتكلم عنه الدعوة الى الله اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى قال تعالى وداعيا الى الله باذنه باذن الله سبحانه وتعالى يعني يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ده ده اللي كفل بني ادم ده اللي كفل يتيم امال اللي كفل الاسلام امال اللي عاش حياته من اجل ان يكفل هموم هذا الدين وقضايا هذا الدين يبقى مش مع النبي في الجنه اذا كان اللي كفل يتيم مع النبي في الجنه امال اللي هيعيش حياته عشان الدين وعشان يكفل هموم الاسلام يبقى مقامه في الجنه ايه يبقى فين عند ربنا سبحانه وتعالى قضيه ان اول ثمرة انت بتكسبها في الدعوة هي الدنيا اللي انت ضحيت بيها عشان تشتغل في الدعوة الى الله الحديث اللي شيخنا ربنا يحفظه قاله الان ربنا يحفظه ويبارك لنا في علمه وفي عمره قال والنبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح الحصن الثاني في غزوة خيبر خيبر كانت مستوطنات زي المستوطنات اليهودية الوقتي الحصن الثاني هو اللي كان فيه كل الاسلحة اللي كان فيه كل الاكل اللي كان فيه كل اموال اليهود الحصن الثاني ده المسلمين كان بقالهم 15 يوم في مجاعة لان مجاعة مش عارفين يفتحوا الحصون والنبي عليه الصلاة والسلام اعلن انه سيعطي الراية لرجل يحب الله ويحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه سيدنا علي ماسك الراية ونازل والنبي عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة بالفتح تخيلوا يا جماعة علي بن ابي طالب رايح يحارب مين اليهود اللي قلبوا الجزيرة العربية على المسلمين كل السنين اللي فاتت رايح يحارب اليهود في معركة المسلمين هيموتوا مش من سيوف اليهود هيموتوا من الجوع لو الحصن ده ما اتفتحش لو اليهود دول ما اتقتلوش النهاردة والنبي عليه الصلاة والسلام إذا به يقول لعلي بن أبي طالب في هذا الموقف لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الله أكبر مش لأن يقتل الله بك رجلا واحدا لأن يهدي يا رسول الله الناس دي لازم تموت النهاردة يا هم يموتوا احنا نموت يا رسول الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا احنا طلاب هداية للناس احنا طلاب هدى ونشر هدى في الدنيا كلها لان يهدي الله بك ايه رجلا واحدا واحد بس واحد بس يلتزم على ايديك واحده بس تلبس حجاب امهات المؤمنين على ايديكي واحد بس يتوب لربنا بسببك واحد بس بعد ما كان عداد سيئاته شغال ليل نهار عداد حسناته يشتغل ليل نهار بسببك واحد بس خير لك يعني ايه خير يا جماعه يعني الخير اللي هيجي في حياتك بسبب واحد التزم على ايديك اكتر من الخير اللي هيجي في حياتك بسبب واحد اداك قطيع من الجمال هدية خير لك من حمر النعم يعني انت ماشي واحد اداك قطيع مثلا 100 200 300 جمل هدية ثروة طائلة بمليون ب 2 مليون الخير اللي هيجي في حياتك قد ايه هتسكن في شقه شكلها ايه ما انتش عارف تتجوز هتتجوز عروسه وصفها ايه هتركب عربيه موديل ايه هتاكل اكل شكله ايه ده الخير اللي هيجي في حياتك من قطيع من حمر النعم الرسول بيقول لك وبيقول لك عليه الصلاه والسلام ان الخير اللي هيجي في دنيتك قبل اخرتك لو اشتغلت في الدعوه الى الله والتزم على ايدك العباد اكتر من الخير اللي هيجي بسبب حمر النعم مصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها نضر الله هذا الحديث متواتر يا اخوان هذا الحديث من الاحاديث المتواتره نضر الله يعني ايه نضر الله النضره دي مذكوره في القران في قول الله تعرف في وجوههم نضره النعيم النضره دي ان الوش يبقى مليان مورد الدم بيجري فيه بالحيويه وبالنضاره النضره دي ان الوش يبقى جميل النضره دي ان الانسان يبقى فرحان النضره دي فالرسول عليه الصلاه والسلام مش بيقول لك نضر الله في الجنه ده الدنيا قبل الجنه نعيم الجنة الله يقذفه في قلبك والله يملأ حياتك به في الدنيا قبل الجنة من الذين عجل الله لهم بنعيم الجنة وهم في الدنيا قبل أن يلقوا الله إنهم الدعاة إلى الله إنهم العاملون لدين الله إنهم المضحون من أجل نشر دعوة الله نضر الله والتصريح بلفظ الجلاله يعني لو النبي كان قال نضر مثلا انما نضر الله ده ده بيفيد قوه المعنى وقوه نفاذ الفعل نضر الله امرا والمرء من المروءه يعني الانسان اللي هيقف مع دينه والدين في ازمه الانسان اللي هيقف مع الدعوه دلوقتي والكل مشغول عنها بدنيته والامم بتتقاذف المسلمين انتوا شايفين سوريا واللي بيحصل فيها شايفين مضايا والموت من الجوع هناك الانسان اللي هيقف مع الدين في الازمه بتاعته دلوقتي ويشتغل في الدعوه ده انسان عنده مروءه نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها يبقى واحد محضر كويس يبقى واحد عن نازل مش نازل يتكلم من مشاعر وخواطر ده واحد محضر كويس ثم اداها اداها ده ده اداء الامانه بتيجي مع الامانه كان الدين ده امانه كان كل ايه انت عارفاها امانه كان كل حديث انت عارفه عن النبي عليه الصلاه والسلام كان امانه كان النبي بيحط في رقبتي ورقبتك ورقبتك امانه تبليغ الدين في البشريه الى يوم القيامه كل الانبياء كانوا بيشتغلوا في الدعوه الى الله كان ده وظيفه النبي صلوات الله وسلامه عليه اجمعين النبي عليه الصلاه والسلام الله من على امته فجعل وظيفه الدعوه والبلاغ في الامه من بعد النبي عليه الصلاه والسلام عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام يقول نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها اللي اشتغل في الدعوة بالمنظر ده يا رسول الله ده وبلغ الدين ده ده جزاؤه ايه النضرة نضرة النعيم من الله في الدنيا قبل الآخرة يبقى قضية انت الخسران لو ما اشتغلتش في الدعوة انت الخسران لو ما نصرتش دين ربنا انت الخسران لو ما ركبتش سفينة الحق انت الخسران لو ما عشتش حياتك عشان الله وعشان تكون كلمة الله هي العليا مش اسمك ولا, ولا, ولا شهرتك في ناس عاشت عشان نفسها عاشت عشان اسمها عاشت عشان تقعد على كرسي له مركز وفي ناس عاشت عشان ربنا عشان اسم الله يعلو في القلوب ويعلو على الألسنة دول الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم في الدنيا قبل الآخرة يبقى أنت الخسران لو ما اشتغلتش في الدعوة لله خسران دنيا واخره قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم قال بعض المفسرين يوم ترى المخاطب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم طب يعني قال لك يعني ايه النبي هو المخاطب يعني ايه المقصود يعني هي مش اي عامه قال لك لان النبي عمل في الدعوه الى الله فربنا بيفرحه يوم القيامه وهو بيوريه منظر الناس اللي كانت هتترمي في نار جهنم بسبب كفرها ومعصيتها بسببه بسبب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الداعي الى الله وهم بيعدوا من على الصراط الى الجنة كأن ربنا بيقول له شوف دول كانوا هيبقوا وقود جهنم وبسببك بفضل الله ربنا رحمهم ودخلهم الجنة كأن الداعي الى الله الدعاء الى الله ربنا يوم القيامة هيوري كل داعية ثمرة دعوته احيانا يا اخواني في الله اقابل شاب مثلا اخ من اخواننا اللي بيشتغلوا معانا مثلا في ايه في الدعوه الى الله او فيقول لي انت عارف انا التزمت ازاي انت يوم من الايام كنت بتدي درس اسمه كذا فانا اتفرجت مثلا في القناه او سمعت درس او او او فالدرس اثر فيا فالتزمت الواحد لما بيسمع الكلام ده قلبه بيتخلع انا انت يا ما شاء الله الاخ المجتهد ده اهو ممكن تكون في ميزان انا وانا وانا الدرس ده ممكن يوميها اصلا يعني كنت يومها مش حاسس ان ممكن حد يتاثر اصلا ده رسائل من ربنا تخيل بقى يوم القيامه كل داعيه ربنا يجيبه ويوري له الناس اللي هتدخل الجنه بسببه الناس اللي هتشرب من حوض حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام بسببه الناس اللي هتدخل الفردوس الاعلى بسببه متخيلين يا اخواني عشان كده ابواب الجنه 8 الجهاد باب الصيام باب الصلاة باب الصدقة باب يعني صعب قوي انك تجمع ابواب الجنة الثمانية ليه صعب انك تبقى زي بكر الصديق مجاهد مصلي صوام قوام متصدق صعب صعب انك تجيب كل حاجة في, في, في, في عمرك القصير عايزين عمل واحد يضرب لك ابواب الجنة الثمانية يجيبهم لك الدعوة الى الله ليه لانك اتكلمت عن بر الوالدين شباب عق الوالدين راح برهم في ميزانك ولا لا تيجي يوم القيامه انت بر بامك وابوك ازاي ده انا والدي مات وانا عندي ثلاث سنين ووالدتي توفيت وانا كنت لسه معيش فلوس اقدر ابرها بيها في ثوابك كل واحد بر امه وابوه بسببك في ثوابك كل واحد جاهد في سبيل الله بسببك في ثوابك كل واحد صلى وصاب وقام بسببك تيجي بسبب جهدك في الدعوة إلى الله ونشاطك في الدعوة إلى الله تفاجأ ان انت بتنادى من ابواب الجنة الثمانية اخواني في الله الدعوة إلى الله غنيمة عظمى الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء وظيفة المرسلين اللي بيحب حد بيتكلم عنه اللي بيحب حد بيتكلم عنه انت كلنا اشتغلنا مندوبين دعاية للناس اللي احنا بنحبهم قبل ما نلتزم فينا اللي كان بيحب مغني كان بيتكلم عنه في كل مكان قبل ما يلتزم كنت مندوب مبيعات للمغني ده فينا اللي كان بيحب فريق كوره او بيحبه لحد دلوقتي قاعد يتكلم عنه في كل مكان مندوب دعايه لفريق الكوره ده انت بتحب ربنا طب ما بتتكلمش عنه ليه طب ما بتعملش مع ربنا اللي انت عملته مع مع اللي انت بتحبهم في الدنيا هذا فلان المغني وفلان لاعب الكوره اتكلمت عن اللي انت حبيتهم في الدنيا مش عارف تتكلم عن ربنا ليه ده الشاب اللي بيبقى نفسه يتجوز فتاه وقلبه متعلق بيها والدته تقول له يا ابني مش هجوزها لك يقول لها تعالي بس يا امي ما اكلمك عنها ده صفاتها وفيها وبتعمل يحسس والدته ان باب السماء اتفتح نزل ملاك من السماء اللي هي ويحبب كل حد بيكلمه عنها فيها من حبه فيها انت بتحب ربنا مش عارف تحبب الناس في ربنا ليه مش عارف تتكلم عن ربنا ليه عايزين يا اخواني نفعل قضية الدعوة الى الله في حياتنا عشان كده يعني اه، النهاردة جايين لكم ومعانا مجموعة من المقاطع الدعوية اه، اه، اه، بعد رحلة اوغندا يعني الرحلة اللي ربنا اه، من بيها عليا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يعني ان الواحد آه، يعني ربنا يجزيه كل خير شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي وتشجيعه آه، ليا على الطلوع آه، آه، ربنا يجزيه كل خير شيخنا الشيخ ابو بكر الحنبلي لما قعد يكلمني انا كنت رايح مرعوب يا جماعه انا رايح فين يا عم افريقيا مين يا عم الناس ضحكوا هناك ايه وهشرب ايه وهمشي في مستنقعات ازاي ومفيش كهرباء هناك ما- المكان اللي رحناه مفيش فيه كهرباء اصلا يعني لا ترى يدك لو لو لو ساعه اذان العشاء وهتعيش ازاي وهتكلم معاهم ازاي و- و- يعني وضع صعب يا جماعه يعني بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر الحبشه فوهو بيحاج مشركي قريش بيقول لهم بيقول لهم الجاتمونا الى ارض الغرباء البعداء يعني و- وضع صعب ان انسان يروح في مكان بعيد وسبحان الله العظيم كانت اجمل سفر سافرته في حياتي لدرجه ان انا فكرت ان انا عين التذكره بتاعت رحله اوغندا ديت مش مهم بقى يعني مش مهم يعني اقول لكم انا تفكيري والله يا اخواني فعلا يعني حتى بعد ما الواحد مرض بعد ما رجع اجمل مرض مر عليا في حياتي رغم انه مرض خطير ومرض قاتل ومرض ولكن سبحان الله العظيم احساسك انك في ذات الله احساسك ان عشان ربنا عشان تبلغ دعوة ربنا وسبحان الله العظيم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على نعمة الاستعمال في الدعوة إلى الله عايزين بقى نتفرج مع بعض على أول مقطع من المقاطع بتاعة رحلة أوغندا بإذن الله سبحانه وتعالى أستاذ ياسر كده يوريها لنا كل واحد في مكانه يا إخواني
من هنا بدأت رحلتنا الدعوية في ذلك المكان الذي عرف فيه الإسلام غريبا وما أشبه اليوم بالبارحة فقر وجهل وعبادة للأوثان من دون الله فكان ذلك المكان أرضا خاصة بحركات التنصير يستغلون فيها فقر الناس لشراء عقيدتهم بعرض زهيد وحينما رأيناكم أحببناكم فهل أحببتمونا؟ فالم- فالإسلام هو الدين الوحيد على وجه الأرض الذي يؤمن بجميع الأنبياء الإسلام هو اسهل عقيدة وابسط عقيدة واوضح عقيدة فيري جود
And for the whole of There is a big, uh, big scientist uh, in France called Maurice Bukhari. Uh, make him say Holy Quran and the Bible and the science. And uh, he, uh, يعني أنا مين الله أقوم كبير الله ما ممكن ونحن نؤمن بعيسى عليه السلام والذي لا يؤمن بعيسى لا يؤمن بالإسلام. If you if you're Muslim, you never believe in Isa, you never love Isa, you're not a Muslim.
الله الله إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله الله وأشهد أن أن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر قول الشهادة مرة أخرى.
لقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا يعني اخواني واحبابي في الله آه، يعني الواحد قلبه بيعتصر من الألم ونحن نرى أناسا على وشك أن يخلدوا في جهنم إن لم ينطقوا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله واحنا ربنا مدينا الصحة ومدينا المال ومدينا يعني كل ما نستطيع أن ننقذ به مصير هؤلاء ولكن في رقبة مين يا جماعة في رقبة مين كل واحد نايم الوقت مريض في مستشفى سرطان في اوروبا او في امريكا او في افريقيا ما بينه وبين الموت ساعات او ايام ومحتاج حد ينقذ مصيره من النار بدعوته للاسلام في رقبة مين الواحد لما راح هناك وشاف جهد اهل الباطل هناك من اجل نصرة الباطل عدد الكنائس هناك عدد يعني يعني عدد يخنق ان اهل الباطل بذلوا كل هذا الجهد وان المنصرين شغالين بكل هذه الطاقة واحنا جهدنا فين الواحد كان قبل كده لما يشوف شاب ماشي في الشارع لابس حظاظة ولابس سلسلة ولا عقد ولابس بنطلون مسقط وعامل شعره اي مكس ولا اي حاجة الواحد كان يقول غلبان يا عيني عايز حد يعلمه دينه الشاب ده الشاب ده هو اللي انا بوصف فيه عنده علم ينقذ بيه مصير ملايين من جهنم بأبسط الكلمات عن التوحيد الناس قلوبها مفتوحة زي الأثر المروي عن سيدنا عيسى عليه السلام الزرع كثير ولكن الحصد قليلون الزرع كتير قوي الناس اللي مستستجيب من أقل كلمة في الدعوة إلى الله كتير قوي ولكن مين اللي بينزل يشتغل مين اللي بيبذل أهل الباطل لما أحد الدعاء ذهب إلى إفريقيا ووجد هناك يعني امرأة بيضاء اللون في مكان يعني مرعب يعني بيقول اضطريت اعدي مستنقعات خطرة من اجل ان انا اوصل للقرية اللي انا رايح ادعو الى الله فيها وادعو الى الاسلام فيها فبيقول راح لقى امرأة يعني هناك يا جماعة البيوت شكلها يعني عارفين يعني اعزكم الله عارفين حظائر البهائم حظائر البهائم عندنا في القرى بتاعتنا حاجة عظيمة بالنسبة للبيوت بتاعتهم بالنسبه للبيوت البيت تلاقيه كده صغير كده وايه والسقف بتاعه قش كده والبيت من جوه تدخل تحس هو في بني ادمين عايشين هنا ازاي منظر البيوت من الخارج منظر غريب الحمد لله والله يا اخوان اللي هنا بياكل عيش وجبنه ده في نعيم هناك كثير من الناس وجبتها اليوميه انه كل 24 ساعه ياكل شويه صويق الصاروخ ده يجيب ميه ويحط عليها معلقه دقيق ويقوم مدوبها ويقوم شاربها ده كده ده وجبه ممكن يقعد عليها 24 ساعه في ناس كانت في رمضان من المسلمين بيفطر على كوبايه صويق ويفضل لحد تاني يوم الفطار ده الاكل بتاعه هو ده الطعام بتاعه ده فطاره وسحوره فلما تشوف الفقر اللي هناك تشوف عدم الرضا اللي عندنا في المعاش سبحان الله العظيم هذا الداعية بعد ما عبر هذا المستنقع وهذه ال- الطرق وذهب إلى هذه القرية وجد امرأة بيضاء عايشة معاهم في كوخ من الأكواخ بتاعتهم وعايشة بنفس الطريقة ف يعني بيسألها وبيعمل معاها حوار انت مين فقالت له انها امرأة أوروبية جت هنا من 30 سنة وعاشت وسطهم تدعو إلى النصرانية وسطهم وعشان تؤثر فيهم فقال سبحان الله احتقرت جهدي في هذه الرحلة وانا بحسب ان انا بقى خلاص حفيد الصحابة اللي جاي يدعو الى الله في اماكن محدش وصل لها وامرأة اوروبية سابت المال والشباب والمتع والدنيا والحضارة الاوروبية وجت هنا عشان تدعو الى دينها اذا كان هذا جهد اهل الباطل لنصرة الباطل فأين جهد أهل الحق لنصرة الحق أين جهد أهل الإسلام لنصرة الدعوة إلى الله فين يا جماعة السودان من 100 سنة كان عدد النصارى اللي فيها 10 10 أفراد من 100 سنة بعد جهد التنصير هناك عدد النصارى في السودان الوقت 4 مليون وفصلوا جنوب السودان وعملوا دولة نصرانية 4 مليون بني آدم ناس شغالة ناس شغالة عشان دينها ناس بتبذل عشان دينها عملوا مؤتمر قريبا في أمريكا من أجل تنصير المغرب المغرب المغرب العربي من أجل تنصير المغرب وخدوا استعداداتهم وخطتهم ان بحلول سنة 2020 يكونوا نصروا 10% من شعب المغرب والى الان ارسلوا 800 منصر الى هناك لكي يعملوا على تنفيذ هذه الخطة الناس دي شغالة عشان الدين بتاعها في العالم 23 ألف منظمة تنصيرية قول لي في العالم كم جمعية دعوية كم مؤسسة دعوية منظمة واحدة من 23 ألف منظمة ديت عندها في دولة واحدة بس من العالم اللي هي اندونيسيا أربع مطارات أربع م... مش أربع مقرات أربع مطارات يعني عندها طيارات وبتجيب بقى يعني مواد اعلامية ومواد غذائية لدرجة ان لا ترخص لها انها تشتري طيارات وتشتري مطارات وتعمل مطارات عشان تقدر تسهل حركة التنصير الناس دي تبذل لدينها بذلا عظيما عندهم مئة ألف مدرسة ومعهد يخرجوا بيهم واحنا طالعين في الطريق ليومبي واحنا طالعين من كمبالا العاصمة بتاعت اوغندا وطالعين على يومبي بينهم وبين بعض حوالي 12 ساعة 15 ساعة مسافة طويلة جدا كده فواحنا طالعين يا جماعة فالطريق كله طريق زراعي اوغندا دي بيسموها جنة افريقيا جنة افريقيا يعني في مناطق هناك الاوروبيين بيسموها اللؤلؤة الخضراء اوغندا دي كلها جنة حاجة كده ما في المطر هناك ليل نهار كل يوم كل يوم المطر هناك مستمر منابع النيل دول منابع النيل فالدنيا هناك جنة فواحنا طالعين كده والواحد قاعد يتدبر في الحقائل والحقول والجناين ومناظر خلق الله سبحان الله العظيم لقيت كنيسة وبعد كده المنظر ايه لقيت جنب الكنيسة مدرسة فانا مش واخد بالي لسه لسه في اول السفرية شوية لقيت مدرسة تانية والطلبة رايحين وهناك ثورة تعليمية يعني المدارس دي عملت هناك ثورة في التعليم لان الكبار طبعا اميين تماما لا يعلموا اي شيء وجنب المدرسة الكنيسة برضو مش واخد بالي شوية لقيت مدرسة وكنيسة شوية مدرسة وكنيسة شوية مدرسة وكنيسة بقول لهم ايه ده يا جماعة قالوا لي ما هو بيبنوا مدرسة تنصيرية وجنبها كنيسة يقوموا الناس يودوا اولادهم للمدرسة يقوموا محودينهم بالمدرسة على الكنيسة قلت يا نهار ابيض احنا لسه جايين نشتغل دلوقتي ده بتوع التنصير خلصوا مروحهم خلصوا وروحوا بلدهم خلاص بقى يشوفوا اشغالهم واحنا لسه جايين نصحى من النوم عشان نقول يلا ننزل نشتغل في الدعوة للإسلام سبحان الله العظيم يا اخواني في الله افريقيا الواحدة فيها 120 ألف منصر ومنصرة بيتصرف عليهم سنويا 2 مليار دولار 2 مليار دولار هتولي مين في العالم الإسلامي بيصرف هذه المبالغ على الدعوة إلى الإسلام ولكن سبحان الله صدق الله ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون اعمل اللي في ايديك ابذل المستطاع واحد بس زي الشيخ السميط رحمه الله رحمه الله 11 مليون بني ادم يسلموا على ايديه طب ازاي يعني يعني ليه يعني كان بيعمل ايه يا اخوانا الق عصاك فاذا اذا الفجائيه يا للمفاجاه التي ستحدث في الواقع اذا انطلقنا في الدعوه الى الله يا للمفاجاه تلاقي شاب احد اخواننا كان خارج من المسجد في المنصورة ف... فلقى شاب واقف على الناصية قاعد يعاكس اللي رايحة ويعاكس اللي جاية فدمه اتحرق منه قال اكلمه قال ايه هو ده هيستجيب ولا ده ينفع يستجيب قال طب خلاص ان شاء الله اكلمه ايه يعني بعد يومين ولا حاجة المهم فبيقول لي الفجر لقيته بيصلي معايا ف عدى عادي يعني بيقول لقيته مواظب على الصلوات والفجر كل يوم كل يوم كل يوم فبيقول فبعد فتره بساله هو في ايه؟ قال لي انا كنت واقف على الناصيه بعاكس بنات واحد قام جاي فقال لي اتقي ربنا يا اخي اتقي ربنا وانت سلف ودين واللي انت بتعمله في بنات الناس هيتعمل في مراتك وفي بنتك و و و والا اللي بيتعمل في بنات الناس ده سلف ودين لا هيترد من فلوسك ولا هيترد من صحتك هيترد من عرضك كلام زي هذا الكلام بيقول له خفت من ربنا فقررت ان انا اتوب والتزم فصاحبي جاي مقهور بيقول انا اللي كنت هاخد الثواب ده بس انا اللي تهيبت الموقف راح عليا راح عليا فتخيل انت يا جماعه فاذا اذا الفجائيه مفاجاه ما كانش حد يتوقع ان سيدنا موسى لما يلقى عصاه يعمل حاجه في الواقع الرهيب ده الواقع الفاسد ده فاذا هي هي هياها هي هي العصايه مش امكانيات اعلى من هذه العصا تلقف وفي قراءة تلقف يعني التعابيد بتاعت الصحراء هي اللي بترمي نفسها في بق الثعبان بتاع موسى تلقف ما يأفكون ابن عباس يقول في تفسير زاد المسير أسلم يومها لموسى ستمائة ألف إنسان أسلم يومها لموسى ستمائة ألف إنسان جولة دعوية واحدة جمد قلبك نزلها 600 ألف واحد تابوا لربنا هي دي فائزة بقى ان انت مالكش دعوة ما تقولش الواقع فاسد ما تقولش الناس بعيدة انت شغال ولا مش شغال مالكش دعوة بالثمرة الله لم يتعبدك بالثمرة انت بتبذل ولا لا يا اخي بيجي لك عين تنام ازاي بيجي لك عين ازاي تنام ازاي بيجي لك ضمير تنام ده ده الولد الشاب اللي في الشله لو اتفرج على فيلم اجنبي جديد جميل وما قالش لاصحابه بيقولوا له يا نادل ده اللي بيعرف سكه وظيفه ما يقولش لاصحابه عليها بيقولوا له يا نادل ويقطعوه انت عارف طريق الجنه وضامن انك تعرفه للناس وضامن انك تدل الناس عليه يبقى في نداله بعد كده يعني بيقول لك ثلاثه شباب اتقابلوا مع بعض فقعدوا الثلاثه يقولوا كل واحد فيهم يتباهى انه اندى الانسان في الدنيا ان مفيش حد في ندالته ابدا والتاني يقول له ده انت لسه تلميذ في النداله بالنسبه لي ده انا اندل منك قالوا خلاص كل واحد يثبت يثبت وندل قد ايه فست عجوزه كبيره خالص معديه كده فمش عارفه تعدي الطريق فقام واحد منهم قام ماشي وقام رايح لها فبتقول له ربنا يكرمك يا ابني ربنا يبارك فيك انك هتعديني الطريق بتمد له ايديها قام مادد ايده ملطش لها بالاقلام وبالشلاليت نيبها في الارض بتموت وقام راجع بيضحك شفت انا ندم ازاي لا يمكن حد في الدنيا كلها اندل مني التاني اتغاظ كده قال له طب ماشي فقام رايح للست كده فالست بتموت بقى بتحسب واحد جاي ينقذها قام نازل عليه برجلها حطم لها عظمها كله وسابها في بركه دمها بتموت وبتلفظ انفاسها الاخيره وراح ميت في الارض من الضحك شفت بقى انا اندل منك انا لا يمكن يكون حد ندل زيي بيبصوا على التالت لقوه نايم في الارض من الضحك بيقولوا له يا عم في ايه انت بتضحك كده ليه ده احنا الاثنين اللي اندال واثبتنا عمليا قال لهم انتوا عارفين الست اللي انتوا قاعدين تضربوا فيها من ساعتها دي دي امي انا وانا سايبكم تضربوها يبقى مين اندل واحد فينا احنا الثلاثه انتوا عارفين الدين اللي اهل الباطل بيحاربوه ده دينك ده دينك انتوا عارفين الشام اللي طاغيه الشام دلوقتي محاصر قريه مضايا وبيموتوا الناس بالجوع وشعارهم الجوع والركوع ده اخوانك المسلمين دول اخواتك المسلمات ما تضحكوش يا جماعه انا وانتم الراجل الثالث في المثل اللي انا اتكلمت عليه ده ده ديننا الناس اللي متحصره في غزه ديت وبيتقال عليها المنظمات العالمية بتقول بحلول سنة 2020 لو فضل حصار غزة زي ما هو ستصبح غزة مكان غير صالح للحياة الأدمية ده دول اخواتي واخواتك في الدين وفي العقيدة ده دول اخواتك ده دول اخوانك في الاسلام بيقولك اليهود القنابل اللي رموها على غزة حتى الان تعادل قوة قنبلتين نوويتين يعني زي قنبلتين ناجازاكي وهيروشيما كده ومع ذلك لا يزالون صامدين فانت بتضحك على مين انت بتضحك على نفسك انت بتضحك على نفسك دلوقتي انت البطل بتاع المثل اللي احنا اتكلمنا عنه مضايا مضايا بتاعت سوريا حد عارف اللي بيحصل في مضايا حد عارف قد ايه بلد سوريا سوريا اجتمع عليه حس- حزب اللات محاصرها بقاله سبع شهور لحد دلوقتي دلوقتي وانا بكلمكم هذه الاحداث تحدث في بلده مضايا في سوريا ما ده, ده مش راضيين يدخلوا لقمه عيش واحده فيها الا حاجات بسيطه كده عشان يعني يصوروها ويتصوروا جنبها ويقولوا دخلنا وخلاص والناس الان تموت من الجوع هناك كانها وليمه كانها وليمة واجتمع عليها وحوش الارض في رقبة مين 42 الف مسلم ومسلمة الوقت في مضايا بيموتوا من الجوع في رقبة مين ان كيلو الرز هناك الوقت بقى ب 300 دولار يعني ب 2500 جنيه ده مش تمن الرز ده تمن الحياة في رقبة مين ان بعض اللي معاهم اكل هناك الوقت خزين بيساوموا الناس انهم يبيعوا لهم الارض بتاعتهم مقابل الاكل لان الاكل دلوقتي بقى ثمنه الحياه في رقبه مين ان ثمن لبن الاطفال هناك بقى اغلى من الذهب في رقبه مين ان بعض الناس هناك استغاثت استغاثت بالعالم بجمعيات حقوق الحيوان في العالم تقول لهم احنا عدنا بناكل القطط والكلاب مش بتجوش تنقذونا احنا تعالوا انقذوا القطط والكلاب اللي انتوا الجماعات بتاعتكم بتحاسب قايمه عشان الحقوق بتاعتها فرقبه مين ان في ناس هناك الوقت بتعيش على الاعشاب بتاعه الارض وعلى ورق الشجر فرقبه مين ان في ناس هناك الوقت عايشه على الميه اللي محطوط فيها ملح ومغلي فيها ملح ويحط عليها اعشاب اي ورق اخضر بحيث يخلوا له طعم وياكلهم او يشربهم فرقبه مين ان المستشفيات هناك مليانه اطفال بيموتوا من امراض سوء التغذيه فرقبه مين يا جماعه والدنيا كلها محاصراهم حزب اللات محاصرهم بقاله سبع شهور سبع شهور وايران قاعده تمد كل واحد بيضرب في السنه بكل ما تستطيع من امكانيات وروسيا قالت احنا جايين نضرب الارهاب 90% من الضربات اللي بتضربها للناس وللشعب ما انتش عارف هي جايه ليه وامريكا بتقول واحنا مالنا و- والامين العام للامم المتحده بيعرب عن قلقه والدنيا كلها كانها بتتواطأ والضمير بتاع العالم بيموت والشبيحه هناك بيقولوا يفضل الاسد يا نولع البلد واحنا قاعدين كده نايمين قاعدين متخاذلين عن نصره اخواننا واقصى حاجه ممكن واحد يعملها يقول لك ما تيجي نلم لهم بطاطين ما تيجي نلم لهم شويه اكل ونبعته لهم هتدخل لهم اكل ازاي عموما يا جماعه وانا بعر ب- يعني بعرج على موضوع مضايا ما تفتكروش يا جماعه ان موضوع مضايا مأساوي للدرجه ديت موضوع مضايا يعني غالبا هيخلص في خلال ساعات ما تقلقوش يا جماعه غالبا هيخلص في خلال ساعات لان الغرب اذكى من انه يسيب المنظر اللي بيقهر القلوب هناك ده يفوق النايمين ويوحد ال... ال... ويوحد صف التيار الاسلامي المتمزق الغرب اذكى من انه يسيب حاجه تفوقنا واحنا في الغيبوبه اللي احنا فيها دي وكانهم هيرموا ورقه من تحت الترابيزه البشار وحزب اللات يقولوا لهم يا اغبياء يا اغبياء ليه سيبناكوا ترموهم ببراميل المتفجرات وتقتلوهم سيبناكوا ترموا عليهم قنابل النابالم المجرمة دوليا سيبناكم تحرقوهم بالصواريخ الكيميائية ليه يبقى المشهد الدرامي ده الموت من الجوع اللي يفوق هذه الأمة ما احنا عندنا سيناريو تاني وهو الموت بالقصف ليه غيرتوا السيناريو لسيناريو هيفوق اللي حالفين بالله ما هم صاحيين خلونا نرجع تاني لسيناريو الدم والموت بالقصف والامه دي اتعودت على الدم خلاص وعلى منظر الهياكل العظميه واول ما يشوفوا منظر الدم هيقعدوا يبصوا ليمون ويقولوا اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وخلينا احنا كده قاعدين ويا حرام وخلاص وتنتهي المأساة يا اخوانا في رقبة مين في رقبة مين كل شاب تايه وضايع مستني حد ينقذه دخلت في يعني رحت ندوة من الندوات الجماعية شاب من الشباب بيقول لي انا حاولت انتحر 17 مرة من ال... من الهم اللي هو فيه بنت بعتت لي ورقه بتقول انا حاولت انتحر مرتين كنت رايح حد درس في آه، قريه من القرى في ضرب يعني في مكان هناك كبير كده فداخل المكان لقيته ميتا فبقول لهم ايه يا جماعه ده درس قالوا لي ما هو في بنت في ثانويه عامه النهارده انتحرت لان الشاب اللي بتحبه ابوها رفض انه يجوزه لها فموتت نفسها فاتقلب الدرس الجنازه في رقبه مين يا جماعه الشباب الضايع ده في رقبة مين واحنا قاعدين ناكل ونشرب وننام وفاكرين ان احنا ملتزمين وفاكرين ان احنا على السنه سنه مين يا عم سنه مين هو احنا فاكرين يا جماعه ان كلمه الالتزام دي لعبه ان انا ملتزم يعني ايه ملتزم الالتزام مذكور في القران ولا لا كلمه ملتزم مذكوره في القران مذكوره في قول الله لا كلمه التزام يا شيخ كلمه التزام مذكوره في القران أنلزمكموها وأنتم لا كانون كلمة التزام دي في علم الإدارة بيقول لك من أسباب قيام الحضارات البشرية من أسباب إنقاذ العالم كلمة التزام إحنا بقى في الدين الالتزام بقى اللحية الالتزام بقى الالتزام بقى الهادي ظاهر فين الدين يا ابني فين الدين فين الضمير فين نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى عايزين عايزين يا جماعه نتغير بجد عايزين نتغير لو استاذ ياسر عندك مقطع كمان طب نتفرج كمان على مقطع استاذ ياسر باذن الله سبحانه وتعالى او على مقطعين يا شيخ عبد الرحمن عايزين يا جماعه عاطفتنا تتحرك شويه لما تشوفوا حد افريقي بيدعى للاسلام يا اخي قلبك يتحرق شويه يا اخي يتحرق في مئات الملايين من المنظر ده بيموتوا على الكفر عايزين قلوبنا تتحرق عنها شويه سواء الشباب اللي هنا او غير المسلمين اللي بره
مذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي ملأ البشر حياتي مذ أضاء الله دربي يا لسعدي وهنائي يا لفوزي وعلائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي حلوة حلوة حلوة حياتي مذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي ملأ البشر حياتي أضاء الله دربي يا لسعدي وهنائي يا لفوزي وعلائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي حلوة حلوة حلوة حياتي قد قضيت العمر خوضا في الخطايا والبعاد تائها عن كل خير هائما في كل وادي فليت قيف خفي بالكرى نجا فؤادي عد إلي يا حبيبي كف عن هذا التمادي فإذا بي وكأني قد خلقت من جديد وانجلى عني ظلامي ذهب عن قلبي الجليل مذ عرفت الله ربي حلوة حلوة حلوة حياتي
وحينما رأيناكم أحببناكم فهل أحببتمونا آه، آه، وقد أتينا معنا بهدايا هذه الهدايا للمسلم ولغير المسلم كما يأمرنا الإسلام فلاور كيف في فلاور فلاور من يريد أن يدخل الإسلام يرفع يده Báyìí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá jẹ̀dù ní ẹ̀kọ́ ẹ̀jọ́ Adìsí Islam Jòyìnjọ́ Màṣúdí nínú Ògọ́yọ̀.
ها من يريد أن- هل هنا أحد يريد أن يدخل الإسلام Báyìí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí láti Adìsí Islam Ìfọ̀pẹ̀rẹ̀ṣẹ́ ìpìlẹ̀ ìdìjọ́yìn Blákíà ìdíjọ́ Islam kò.
هل هنا أحد يريد أن ينضم إلى دين التوحيد العظيم
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله Congratulations.
Congratulations! The flower!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ايه خلاص ايه very good. Very good. السلام عليكم أتينا من مصر نريد- نريد أن ت- أن تردوا سلام يسمعوا أهل مصر السلام عليكم Yeah, very good. Very good.
Awadi four.
I give flowers for you. من يعاهد الله الآن أن يحافظ على الصلوات الخمس كل يوم يرفع يده Báyìí tọ́kù ni dá, ah di fẹ́ pẹ̀lú àbẹ̀ ìsàlátọ́ ní kí tàǹbà sá lága kí ló dọ̀ lọ sílẹ̀ níyà. Ìsàlátọ́ ní kí ìṣèlérà kí ló dọ̀ lọ sí ìsàlátọ́ ní kí. Ní kí tàǹbà rà rírà dọ̀ níyà.
الله أكبر الله أكبر
والصلاة والسلام على رسول الله. آه، الذين أسلموا معنا بالأمس أتوا الحمد لله هنا ليظلوا معنا ثلاثة أشهر أكل وشرب وسكن وإقامة وتعلم حتى يثبتوا ويتعلموا ثم يعودوا إن شاء الله إلى الدين. وهم الآن تحت الشجرة أمام المكتب هذا أخونا آه، جو- جاكوب بوب عنده 30 عاما يعمل مدرسا لمادة العلوم وقد اقتنع بفضل الله تبارك وتعالى بالإسلام وجاء إلى المسجد لكي يعلن إسلامه أرفع أصبعك الأعلى وقل خلفي أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هنيئا لك الإسلام هذا مسلم هذا مسلم الله أكبر ما شاء الله الله أكبر
أشهد ألا إله إلا الله الله وأشهد أن محمد رسول الله رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني نريد أن نقول من قلوبنا كل واحد منكم يقول من قلبه الحمد لله I want to tell, I want, I want to say from my heart, and all you, ha- everyone to say Alhamdulillah.
alijiri joma ngulu kisanga masia imelo sini palo basori fo mungu ni
هناك يعني أنت في عافية حرم منها كثير من الناس Now you are here, you have a very good health, which is prohibited from many people.
angumi alijo tigada afado gamini jo ntuntu tunchi kana ni so anveleri kipirichi
بارك الله السلام عليكم اه نو نو نو نو نو جوبك ولا ولا ولا ولا ولا السلام عليكم No, no, no, no, no, no. أتينا من مصر نريد أن تردوا السلام فيسمع كلامكم أهل مصر السلام عليكم Very good.
الله إن شاء الله دعاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تمم هذا المسجد على خير واجعله مش على خير وبارك في هذا المسجد وبارك في أهل هذه القرية وفي جميع المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من أهل الجنة نعوذ بك من النار اهدنا واهد أبناءنا واهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين آمين آمين وصلى الله على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه الحجة الكريمة آه، تمتلك هذه الأرض وقد تبرعت لنا بهذا المكان هذا المكان الذي نبني فيه هذا المسجد وكاد المسجد أن ينتهي والحمد لله وهي تقول بأنني أريد أن تكتبوه باسم المؤسسة قبل أن أموت فيكون في ميزان حسناتي هذه الحجة اسمها خديجة بنت يونس خديجة يونس خديجة بنت يونس جزاها الله خير عندها كم سنة؟
ونام يا كم بك؟ مم. آه، حوالي ثمانين 80 عاما نعم
أسأل الله أن يمد في عمرك على طاعة المرضى جزاها الله خيرا تبرعتنا بهذا الأرض الأرض هنا غالية جدا والله حفرنا هذا البئر وبنينا هذا المسجد وما زلنا في التشطيبات النهائية الأرض هنا غالية جدا ورغم ذلك لم تبيعها وتبرعت بها لا تريد شيئا إنما تريد الأجر من الله أسأل الله أن يمد في عمرها على طاعته ومرضاته آمين.
ويبارك فيها يا رب آمين العالمين شكرا
أشرق النور بقلبي أنا البشر حياتي مذ أضاء الله دربي يا لسعدي وهنائي يا لفوزي وعنائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي حلوة حلوة حلوة حياتي عندما حان متابي جمع الإيمان شملي صرت أستشعر أنسا كلما قمت أصلي
الحمد لله يعني لحظات يا إخواني في الله يعني سبحان الله العظيم فاليوم الذين آمنوا لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم كأن ال- الدنيا خلصت والدنيا انتهت وعمرك كله هتشوفه صوت وصورة قدام عينيك يوم القيامة بين ايدين ربنا قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نستنسخ صوت وصورة يعني الواحد وهو بيتفرج على الفيديو كده ده تصوير البشر للبشر فافتكرت قول الله سبحانه وتعالى يعني إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يعني تخيل كده انت هتتفرج على نفسك يوم القيامة هتتفرج على نفسك في السر وهتتفرج على نفسك في العلن وهتتفرج على- انت بتصور صوت وصورة في كل لحظة في حياتك تخيل شرفك بقى لو انت بين ايدين ربنا حياتك كلها كانت دعوة الى الله حياتك كلها لما الواحد بيتدبر في نصوص القرآن وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الانبياء بيحس ان الدعوة دي مفيش بديل يا جماعة مفيش بديل للاصلاح عن الدعوة الى الله انتوا عارفين وسائل الاصلاح كتير وكل مجموعة عايزة تنصر دين ربنا كل مجموعة بتنصر دين ربنا بطريقة غير التانية الدعوة عاملة زي الواحد وكل الطرق التانية صفر فلو الواحد جه يتحط جنبه صفر يبقى عشرة يتحط صفر يبقى مية يتحط صفر يبقى ألف كل الطرق التانية يبقى لها قيمة لو الدعوة إلى الله جت ولو الدعوة إلى الله غابت مفيش أي طريقة لها قيمة الدعوة إلى الله هي منهج الانبياء قال تعالى قل هذه سبيلي سبيل ايه بقى السبيل هو الطريق الموصل للغاية فالمفروض ان كل الطيارات الاسلامية واقفة قلبها هيقف على الكلمة اللي بعد هذه سبيلي ليه لان هو ربنا هيقول الوقت طريق الانبياء هو ايه وكمان ده في الصورة صورة ايه ها سورة يوسف اللي قعدنا فيها على كرسي الحكم الصورة تقريبا الوحيدة في القرآن اللي قعدنا فيها على كرسي الحكم وحكمنا او يعني يعني سيدنا يوسف قعد فيها على كرسي الحكم فكان متوقع بقى يا ترى السبيل بتاعنا سبيل ايه في الصورة اللي حققت الحلم اللي كتير قوي نفسه نفسهم انه يتحقق ان الدين هو اللي يحكم ان شريعة ربنا هي اللي تحكم قل هذه سبيل علماء اللغة قال لك ربنا قال ايه هذه هذه لما اقول هذه المروحة مثلا ف- او هذه السجادة هذه دي لما يكون الحاجة ملموسة ومرئية ومحسوسة قدامي قالوا كأن اللي مش هيشفم ولا هيشوف ان الكلمة اللي بعد سبيلي هي دي الطريق الوحيد ساعتها يبقى ده كأنه اعمى قل اعلن قدام الدنيا كلها هذه سبيلي ايه ادعو الى الله ادعو مضارع مستمر يفيد الاستمرار لا اكف عن الدعوة الى الله حتى القى الله ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني مش انا والشيوخ الازهر مش انا و... و... انا ومن اتبعني فلا يسع احد ان يكون على سبيل رسول الله ان الا يتكلم في الدعوة الى الله عشان كده هذه من الايات اللي العلماء استدلوا منها على وجوب الدعوة الى الله على كل مسلم على كل مسلم ومسلمة ان الدعوة الى الله دي في رقبتنا يا جماعة الدعوة الى الله ديت جوائز عمرك كله جوائز حياتك كلها لما ربنا لما كنت بقرأ في سورة الطور والنبي في غاية الأزمة وربنا بيقول أم يقولون شاعر نتربص به انت عارف لما يبقى أهل الباطل متربصين بيك متربصين بيك دي كلمة ترعب أنا لو قلت لك إن في ناس متربصة بيك هترعب طب ما بالك إن أهل الباطل بجرب- بجبروته ربنا بيقول في السورة أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون اللي بيعملوه في محمد بن عبد الله ده طغيان ده جبروت عامل حزن بقى عامل حزن حاولوا يقتلوه طردوه ع- تعرضوا ليه بالضرب وهو يطوف حول الكعبة عليه الصلاة والسلام بعد ما عم أبو طالب مات فربنا بيقول للنبي في آخر السورة واصبر لحكم ربك الدعوة دي حكم عليك الدعوة دي مش فضل الدعوة فرض اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا طول ما انت صابر على الدعوة الى الله لا تتخيل ربنا هيعمل لك ايه يعني ربنا هيعمل لنا ايه يعني انا شغال في الدعوة الى الله واهل الباطل مش عايزيننا ندعو والدنيا مليانة ضغوط والدنيا مليانة مشاكل يعني هيحصل ايه تغلط سورة الطور تلاقي السورة اللي بعدها سورة النجم تفتح سورة النجم تلاقي النبي فين عند سدرة المنتهى كأن جايزة ثبات النبي في الدعوة الى الله في عام الحزن ان ربنا رفعه سبع سماوات لا تتخيل ربنا هيعملك ايه لو اشتغلت في الدعوة الى الله لا تتخيلي لو نظرت عمرك للدعوة الى الله ربنا هيديك ايه عشان كده سورة القمر يا جماعة سورة القمر المفسرين قالوا نازلة قبل الهجرة بخمس سنين الهجرة حصلت بعد كام سنة الهجرة بعد كام سنة رجالة المطرية صح صح للدنيا يا شيخ الهجرة بعد 13 سنة شيل منهم خمسة يبقى كام سنة تمانية يبقى تمانية مكية يبقى سورة القمر نازلة كام تمانية مكية مفسر علماء قالوا العلماء قالوا سورة القمر نازلة قبل غزوة بدر بسبع سنين س- غزوة بدر سنة كام هجرية اتنين قبلها بسبع سنين يبقى سنة ايه تمانية برضو مكية تمانية مكية دي كان ايه اللي بيحصل في مكة ها المرحلة السرية واحد واثنين وثلاثة وال- والمرحلة الجهرية ثلاث سنين برضه سنة أربعة وخمسة وستة وبعد كده حصل إيه في سبعة وثمانية وتسعة لا حصل إيه يا رجالة شعب أبي طالب شعب انتوا خايفين تقولوا شعب أبي طالب يبقى ش- سنة ثمانية دي كان المسلمين في شعب أبي طالب سورة القمر نازلة ثمانية مكية يعني يا اخوانا انا عايز اقول لك امتى القمر اتشق امتى ربنا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر امتى المعجزات نزلت امتى البشريات نزلت لما القمر اتشق والرسول في منى الرسول مهدد بالقتل ومطلوب وبنو عبد المطلب دخلوا الشعب عرضوا نفسهم للموت جوع وهم كفرة عشان ما يسلموش محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ابو طالب كان بينيم النبي في سريره عشان خايف على الرسول عليه الصلاة والسلام ومش عايز حد يقرب منه النبي في وسط الازمة دي صمم يكمل دعوة الى الله ونزل فيه خيام منا يدعو الى الله لما النبي اصر على الدعوة في هذا الوقت الحرج ربنا شق له القمر ربنا بشره بالنصر يعني اللي هيثبت على الدعوه الى الله ده يا بخته والله العظيم يا بخته يا بخته اللي ربنا هينور له بصيرته بمعرفه قيمه الدعوه لو ادركنا ما في الدعوه من فتح لأد... سوره الكوثر ربنا بيقول للنبي ان اعطيناك ايه الكوثر طبعا الكوثر ده يعني تخيل كده واحد حب واحد ملك حب واحد قال له خد نهر النيل بكل الدول بتاعت خد نهر النيل بقت بتاعتك ايه ده هو في جايزه كده فربنا قال للنبي ان اعطيناك الكوثر الكوثر ده بقى مش نهر النيل ده نهر الفردوس الاعلى ربنا قال له الكوثر ده جايزتك جائزه جائزه على ايه ربنا ادالي حد عارف سوره الكوثر نازله امتى حد عارف امتى بعد ما النبي مات له اثنين من اولاده امتى في المرحله الجهريه يعني سوره الكوثر مش نازله بعد 23 سنه دعوه ربنا بيقول له مكافاه ال 23 سنه خد الكوثر ده نازله بعد ثلاث سنين دعوه جهريه يعني يا اخوانا نهر الكوثر ليس عطاء مقابل كل ما فعله النبي في الدعوه انما انت عارف بالظبط والله المثل الاعلى اما تكون انت شغال عندي في شركه مثلا كبيره قوي شركه عالميه تقوم تعمل حاجه جميله اقول لهم اصرفوا له 10000 جنيه مكافاه 10000 دول ده, ده لسه فيه الاكتر كمان ال 10000 مكافاه دول عشان بس الشهر اللي انت تفنيت فيه ده نهر الكوثر عشان المرحله الجهريه انت متخيل رحله الاسراء والمعراج عشان عامل حزن انت متخيل طول ما انت شغال في الدعوه الى الله ربنا هيواليك بالفتوحات هيواليك بالعطاءات هيواليك بالجوائز الربانيه والمنح الربانيه هو ده طريق الدعوه الى الله لما تقرا قصص الانبياء وتشوف العطاءات اللي ربنا اداها لهم فتقول طب انا عايز انا كمان يا رب اقول لك انا دلوقتي مسافر من المطريه لبورسعيد فجيت لك بكره قلت لك يا اخي ايه ده ايه الطريق بتاع بورسعيد ده ده انا 50 متر لقيتهم بيوزعوا علينا علب عصير متلج 50 متر تانيين لقيتهم بيوزعوا علينا ظروف كل ظرف فيه دولارات بالدولار 50 متر تالتة لقيتهم بيوزعوا علينا لحوم وفواكه فانت تقول طب انا عايزك انا كمان اقول لك عايز تاخد اللي انا خدته اعمل ايه امشي في الطريق اللي انا مشيت فيه فربنا بيقول لك انا عملت ايه للانبياء والصالحين اللي مشوا في طريق الدعوه عايز تاخد امشي في طريق الدعوه امشي في طريق الدعوه الى الله ساعتها ربنا يفتح عليك يا اخوانا يعني عايزين نشتغل في الدعوه شويه عايزين نشيل هم ديننا شويه نحس بالام الامه شويه نحس بالام الدين شويه كفايه بقى نعرض نفسنا لقول الله وتركوك قائمه لما بعض الناس سابوا النبي واقف بيتكلم عن ربنا وخرجوا اول ما سمعوا صوت القافله وتركوك قائمه ده حالنا دلوقتي كلنا بنجري على الدنيا وسايبين الدين لوحده وسايبين الدين متخليين عنه وربنا بيقول انفروا جميعا حطوا ايدكم في ايد بعض وانصروا دين الله الدين مش هينتصر بافراد مهما كانت بطولتهم الدين مش هينتصر غير لما كلنا نرجع لربنا لما كلنا نشتغل في الدعوه الى الله جوه بلادنا وبره بلادنا شيخنا الشيخ ابو بكر ربنا يحفظه من كلماته الجميله الاخ اللي بيطلع كل سنه عمره ما يطلع سنه عمره ويطلع سنه افريقيا يدعو الى الله يا اخي انت فاكر ان ثواب العمره يا جماعه انتوا بتحسبوها ازاي انت فاكر ان ثواب العمره قد يكون اعلى من ثواب الدعوه الى الله عارفين لو ده ما كانش الصحابه سابوا الحرم المكي اللي الصلاه فيه ب ألف صلاه وقبر عباده بن الصامت في فلسطين وقبر ابو ايوب الانصاري على حدود تركيا وقبر كثير من الصحابه في الشام والعراق وكثير من الصحابه في مصر ما كانش ده حصل لولا انهم يعلموا ان ثواب الدعوه الى الله لا يعادله شيء لا يعادله شيء ان الناس ترجع لربنا بسببك انت ان الناس تتوب لربنا بسببك انت لا يعادله شيء ان احنا نشتغل في الدعوه الى الله انا يا جماعه ما بتكلمش هنا بس عن الدعوه الى الله في افريقيا انا بتكلم عن جهد الدعوه عموما عن ان الدعوه دي تبقى حياتك صبغه في حياتك عايزين ننزل بقى عايزين ننزل للناس بقى عايزين نغير الواقع بقى النبي عليه الصلاه والسلام كان في غار حراء بيتحنث على مله ابراهيم والواقع كان زي ما هو الواقع اتغير امتى لما النبي نزل عشان كده اول اول آية في الجزء الثلاثين ربنا بيقول ايه عما يتساءلون عن النبأ العظيم لما النبي طلع على جبل الصفا وصرخ بالكلام عن الله والدار الآخرة بين المشركين أول مرة هما كان في ناس عارفة إن النبي بيقول إنه نبي وإن النبي في ناس تبعته إنما يعني إيه في حالهم ملناش دعوة بيهم إحنا مالنا في حالهم إنما أول مرة عشان كده سمت الدعوة الجهرية والموقف ده بعده بعده الصحابة اتعذبوا وبعده حصل آلام رهيبة والنبي أصر على الدعوة إلى الله عليه الصلاة والسلام لأنه عارف إن ده الطريق إن يجهر بالدعوة إلى الله بدأ الجزء الثلاثين بمشهد النبي عليه الصلاة والسلام لما قرر إنه ينزل وكلم الناس عن ربنا وأبو لهب بيقول له تبا لك سائر اليوم وانتهى الجزء الثلاثين في نفس المكان اللي بدأ فيه والنبي على جبل الصفا في سورة في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بس المرة ده أبو لهب ما بيقولوش تبا لك سائر اليوم ده المشركين رايحين وفود وابو سفيان وهند بنت عتبة رايحين يقولوا له اقبل منا الإسلام اقبل منا العهد على أن نتبعك يا محمد بن عبد الله بدأ بمنظر النبي لما نزل الواقع يدعو الناس الى الله ويتحمل الاذى مش الاخ ما بيدعوش ليه اصل واحد كسفني كسفك يا اخي مش مكسوف من نفسك يا اخي يا اخي عيب يا اخي اتكسف على دمك يا اخي ده انت لو شفت قطه ولع فيها نار قلبك هيتقطع بني ادم بسبب ذنوبه يترمي في جهنم وانت ساكت ومش عايز تدعوه يا اخي هتقابل ربنا تقول لربنا ايه حد يعرف منكم اشد عتاب في كتاب الله على قول ابن عباس أشد عتاب في القرآن كله في آية اسمها أرجى آية في كتاب الله وفي آية أشد آية في كتاب الله وفي آية يعني السلف اتكلموا في هذه المسألة أشد عتاب في كتاب الله في سورة المائدة قال هذا القول ابن عباس رضي الله عنه قال هو قول الله سبحانه وتعالى وترى كثيرا منهم يسارعون ترى بقيت شايف بعينيك الناس بتعصى ربنا ازاي كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت ها الناس قاعده تعصى ربنا وقاعده تجري على المعصيه الايه اللي بعدها ايه ال- الايه اللي بعدها لولا ينهاهم الربانيون ابن عباس قال لك لولا ينهاهم الربانيون دي اشد عتاب في كتاب الله عارفين يعني ايه لولا ينهاهم الربانيون يعني لما تقف بين ايدين ربنا يوم القيامه ربنا يسالك سؤال واحد سكت ليه مش انت شفتني بأعصى مش انت شفت الناس بتنتهك حرماتي مش انت شفت البنات بتتبرج سكت ليه سكت ليه دي اشد عتاب في كتاب الله لولا ينهاهم الربانيون الناس بتوع ربنا الناس بتوع الدين لما شافوا الناس بتعصي ربنا سكتوا ليه ده اشق سؤال يمكن ان تساله في العرض على الله يوم القيامه لو ربنا سالك هذا السؤال هتقول ايه هتقول ايه هتقول اتكسفت من الناس يا رب اتكسفت من الناس اصل انا كنت خايف من الناس يا رب هتقول ايه يا اخوانا عايزين نفوق شويه واحد صاحبي احد اخواني كان في الكليه عنده فبيقول لي إيه واحد كده موظف في الكلية على طول حاطط الهيدفون في ودنه وقاعد يسمع اغاني طول اليوم فبيقول فجيت يوم الخميس صعب عليا قوي قلت انا لازم اكلمه عن ربنا بقى ولازم ادعو الى الله وبعد كده بيقول لي اتكسفت يعني اتكسفت ان انا اكلمه فبيقول قمت قايل قرار انا هدعو يوم السبت بس مش هدعو دلوقتي بيقول لي جيت يوم السبت لقيته مات لقيته مات يعني عادة يا جماعة كل ثانية على وجه الارض بيموت اتنين كل ثانية يعني وانت بتاخد النفس قبل ما يطلع بيكون مات اتنين قبل ما يدخل بيكون مات اتنين الاتنين دول مش نصهم على غير لا اله الا الله ده اكتر ده اكتر يا جماعه ثلاث ارباع الكره الارضيه على غير لا اله الا الله فين الرحمه اللي في قلوبنا والمسلمين كثير منهم ما بيصليش صلاه الفجر تشكو الى الله تشكو الى الله فين يا جماعه فين الدعوة الى الله فين الرحمة العظيمة ارحم الناس عشان ربنا يرحمك بطل كسوف ده انت عارف كمية احاديث يا, يا اخي حرام عليك اتقي ربنا ده, ده, ده الاخوة بالذات لو عصرناهم هينزلوا دروس ده احنا قعدنا نسمع لحد ما خلاص يا اخي طلع زكاة العلم اللي ربنا اداهولك هتقول انا مش عارف حاجة يا ابني متهيألك يا ابني الحديث اللي انت عارفه اللي انت متهيألك ان الدنيا عارفاه ما حدش عارف يا جماعة نحن في زمن انتشر فيه الجهل ابسط كلمتين تقولهم لابنك ولا لمراتك ولا لجارك ولا لزمايلك في الشغل ولا لصاحبتك ولا لزمايلك في السكشن او في الراوند او في الكليه او ابسط كلمتين هيأثروا وهيجيبوا نتيجة خلاص بقى كفاية بقى احدهما ابكم كفاية البكم اللي احنا عايشين فيه كفاية ان ربنا يدينا لسان ومش عايزين نتكلم عن ربنا عايزين وجعلني مباركا اينما كنت ان احنا نشتغل في الدعوة الى الله ويعني يعني ونتحرك عشان الدنيا كلها تتحرك من اكتر الايات اللي بتأثر فيا قول الله واذن في الناس بالحج واذن في الناس في انزل للناس انزل انزل اشتغل اذن في الناس بالحج يأتوك رجالا اقول سبحان الله امتى الناس اتحركت لما الداعية اتحرك لو اتحركنا الدنيا كلها تتحرك يعني آه، سعيد والله يا اخواني بهذه آه، بهذا اللقاء الجميل سعيد بهذه الوجوه النيرة انا قاعد آه، شكل معاكم طول الدرس عايزين نقلب على الوش التاني سعيد بضيافة شيخنا ابو بكر الحنبلي ربنا يحفظه ويبارك فيه ويمتعنا بعلمه يا رب ذلك العالم الميداني ذلك العالم الميداني انا بقول لاخواننا في المنصورة شيخ وحيد بالي والشيخ ابو بكر الحنبلي شيخ مصطفى العدوي حجة علينا امام الله هؤلاء الشيوخ اللي كان ممكن يقعدوا في مكانهم ويقعدوا في بلدهم واللي عايزني يجيني واللي عايز يتعلم يتعلم ايه اللي يخليهم يسافروا ايه اللي يخلي شيخ ابو بكر يسافر افريقيا ويعيش في الظروف الصعبة هناك ايه اللي يخليهم يتحركوا بهذه الحركة يا اخواننا عايزين نتعلم من مشايخنا عايزين يبقوا قدوة لينا ان احنا ننزل ونتحرك ونتبهدل ونلبس العفريتة الزرقاء عارفين الميكانيك اللي بينزل نلبس العفريتة الزرقاء عشان ربنا ينصر بنا الاسلام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب أيها الأحبة اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تفتني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون شكر الله لكم جميعا ونسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه يا أحبتي كما سمعتم من فضيلة الدكتور حازم حفظه الله ووفقه وسدده ربنا عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فيا أهل التوحيد والسنة يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا نريد الأمر بالمعروف بالمعروف نريد النهي عن المنكر بغير المنكر حتى تتحصلوا على هذه الأجور العظيمة التي سمعتموها بإذن الله تبارك وتعالى فيا عبد الله نحن نريد أن نكحل أعيننا برؤيتك في مجالس العلم الشرعية لنصحح عقيدتنا ولنصحح عباداتنا ولنصحح معاملاتنا ولنرقى بأخلاقنا ول- ولنعود إلى ما كان عليه الصحابة الكرام فر- فرضي الله تعالى عنهم ورحم الله الإمام مالك حيث قال لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها فإن شاء الله تعالى وأنت قادم إلينا في درس الثلاثاء القادم لا أريد من أحد فيكم يأتي بمفرده لكن كل واحد يأتي بعشرة على الأقل ويكون هذا من ثمار ما سمعته في هذا اللقاء هل جوال هذا اللي يسمونه موبايل ايش مهمته اتصل من خلاله الهاتف الارضي هذا انت زيارتك الى جارك الى رئيسك الى مرؤوسك الى ارحامك من ابناء اعمامك وعماتك واخوالك وخالاتك واخوانك واخواتك وهؤلاء الارحام اضرب عصفورين بحجر منها صلة رحم ومنهم تذكرهم بالله تبارك وتعالى وتبرهن على محبتك لهم أنك تريد لهم الجنة التي تبغاها لنفسك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأنت تريد الجنة لنفسك وتريد الجنة لإخوانك بارك الله فيك ولأرحامك فعليك أن تبذل من مالك من وقتك من علمك من جاهك لتأخذ بيد الناس من الظلمات إلى النور لتأخذ بيد الناس من الظلمات إلى النور هذا في غاية الأهمية يا أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى وكلكم فيكم خير أنتم بالنسبة لنا رأس مال أنتم بالنسبة لنا رأس المال نحن بارك الله فيكم نريد المكسب المكسب هو الذي تأتون أنتم به من خلال أبنائكم وإخوانكم وجيرانكم وزملائكم فلا بد لكل واحد فينا أن يجتهد في الدعوة إلى الله على بصيرة على قدر ما آتاه الله تبارك وتعالى أما مسألة الحلال والحرام والمكروه والمندوب والواجب والمباح وافعل ولا تفعل هذه لأهل العلم أما كل مسلم وكل مسلمة يستطيع بكلام يسير جدا أن يقول للآخرين يا جماعة إحنا هنخلد ولا هنموت إيه الجواب إيش الجواب ألا نكون عبيدا لأحد إلا لله ألا نكون عبيدا لأحد إلا لله سيبه يا ابن نحن علاء.
نلتقي نتعلم كيف نكون عبيدا لله احنا بنلتقي نتعلم سويا كيف نكون عبيدا لله ما اكون عبيد عبد للدينار ولا للدرهم ولا ولا لمزاجي ولا لهوايا ولا العادات ولا التقاليد ولا المنصب ولا المال ولا لاي شيء الا لمن على العرش استوى الذي خلقني من العدم الى الوجود فقط انا اكون عبدا لله تبارك وتعالى فيا ايها الاحبه انا اريد ان اكحل عيني برؤية هذا الجمع المبارك شيبا وشبابا مثقفون وأميون رجالا ونساء كلنا نسعد بلقاء بعضنا البعض لتمد يدك إلي وأمد يدي إليك لنترجم قول الله تبارك وتعالى إلى عمل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يا إخواني أنت قد تكون رجلا صيادا لا تفك الخط قد تكون رجلا فلاحا لا تعرف الألف من الياء ثم بابتسامة عريضة وبهدهدة من يدك على شاب أو رجل بهذا يلتزم ويستقيم ويتمسك بالكتاب وصحيح السنة فهم سلف الأمة ايش سويت انت خطبت خطبة ابدا حضرت محاضرة ابدا شو سويت ابتسمت في وجهه وهدهدت عليه كده قلت له يا ابن ربنا سبحانه وتعالى يستعملك في اللي ربنا بيحبه هذه الكلمة تركت اثرا عظيما في نفسه هذا الشاب صار يطلب العلم عند اسيادنا العلماء واذا به طالب علم شرعي متين يؤم يخطب يدرس يحاضر يفتي يربي يصنف يحقق يتحرك قت- ايش هذا فتأتي يوم القيامة وإذا أنت قد حشرت مع زمرة العلماء ولكني يا رب لست عالم أنت دعوت فلان ابن فلان فصار عالما وقد هدى الله على يده آلاف مؤلفة من الناس فتأتي يوم القيامة وتجد هذا الخير العظيم العريض في صحيفتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اوعى تقول انا مشغول احذر من الكلمة دي الولد الصغير عنده بلاي ستيشن وعنده دراجة وعنده مشغوليات كثيرة جدا وقد يوضع الطعام مرات وكرات والطعام ساخن يبرد لانه مشغول بما يسمى بالبلاي ستيشن وما يسمى بالدراجة ومشغول بامور ما كنا نعرفها نحن ونحن صغار من الفتن التي المت بالمجتمع في هذا الزمان كفتنة الفيسبوك والتويتر وما كان اليوتيوب وما كان على شاكلة ذلك تجد الشاب سبع ساعات متصلة عاكف على الفيسبوك على الطو- ايه يا ابني انت عاكف على القرآن ولا على البخاري ولا على مسلم ولا على الترمذي ولا على ابو داود ولا ابن ماجه ولا النسائي ولا مسند احمد ايه يا ابني انت عاكف على افشاء السلام ولا اطعام الطعام ولا صلة الارحام ولا الصلاة بالليل والناس ينام. ايه يا ابني انت عاكف على اذكار الصباح ولا المساء ولا الورد القرآن اليومي ايه يا ابني انت معتكي انت عاكف على دعوة الناس الى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا عاكف على ايه خمس ساعات متصلة قاعد وياك ما ترفع راسك من هال من هالنت هذا لغاية ما خلنا خلتنا النت من عملك هذا يا أخي بارك الله فيك نحن نريد لأنفسنا ولك أن نتوب إلى التواب وأن نفتح صفحة جديدة والله يا إخوان أسيادنا العلماء وأسيادنا المشايخ وأسيادنا الدعاة من مشايخنا ومن أبنائنا ومن إخواننا هم مشغولين جدا لكن والله نحن نذهب إليهم ونلح عليهم حتى, حتى يسعدونا متكرمين علينا بالتفضل حتى يذكروننا بالله عز وجل ويردوننا إلى الله عز وجل فهل أنت تعلم أن ربنا الكبير العظيم المتعال سيذكر كل واحد في هذا المجلس باسمه أنا العبد الفقير الحقير الله العظيم الكبير المتعال يذكرني باسمي أن فلان ابن فلان حضر بهذا المجلس المبارك أنت والله العظيم لو أن محافظا أو رئيس وزراء ذكرك باسمك لصدعت رؤوس الخلق أن واحدا من البشر ممن يبولون ويتغوطون ويصحون ويمرضون ويجوعون ويشبعون وينامون ويستيقظون ذكر اسمك لا الذي ذك- الذي ذكر اسمك هو الله الذي قال في نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحكيم يذكرك أنت وأنت يا أختاه أنت أيتها المنتقبة أيتها المختمرة أيتها المؤمنة القانتة التائبة المصلية الذاكرة الطائعة لزوجك في طاعة الله المربية لأولادك وبناتك على القرآن والسنة والعفاف والطهر والجود والخير والعطاء وتوقير أهل العلم والمحافظة على مجالس العلم الله الكريم العظيم المتعال يذكرك لأنك شرفت بحضور مجلس من هذه المجالس المباركة يا إخواني أنا أريد أن أسعد بلقائكم في كل ثلاثاء و... وأنتم تعلمون أنني ولله الحمد والمنة قد من المنان علي وبدأت هذا اللقاء منذ 16 عام وربع متصلة متتابعة غير منقطعة بتوفيق ربنا علينا فنسأل الله أن يديم علينا النعمة وأن يجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين وهذا اللقاء نبدأه بتوفيق الله من صلاة العصر إلى ما بعد العشاء بنصف ساعة في كل ثلاثاء بتوفيق الله تبارك وتعالى فأنا أريد أن أسعد بك من صلاة العصر بتوفيق الله عز وجل فإن عجزت لما ألم بك من الدنيا فلا تفوتن على نفسك اللقاء من المغرب إلى العشاء أما أنت فلا أخاطبك أنت رأس مالي أنت خلاص معايا هنا لن ننفك عن بعض وأنما أنا أطلب منك أن تأتي لي بالربح ما هو الربح الربح أبوك جدك ابنك أخوك عمك خالك جارك زميلك رئيسك في العمل مرؤوسك رحمك هذا هو الربح أما أنت خلاص إحنا تعاقدنا وتعاهدنا وتواثقنا أنك لن تترك اللقاء بعد هذه الليلة يا أخي أنا لا أستطيع أن أقوم بشيء إلا بتوفيق الله ثم بمساعدتك أنت فلماذا لا تمد يدك إلي يا أخي والله تعالى أمرني وإياك فقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يا أخي الله سبحانه وتعالى كلفني وإياك بهذا وأنا أريد لك الجنة وأريد لك الخير فلا تحرمن نفسك من هذا الخير يا إخواني الذي يأتي وما أخرجه إلا ليتعلم له ثواب حجه له ثواب حجه إما أن يتعلم أو يعلم إما أن يتعلم أو يعلم يعود بثواب حجه كما أخبر بذلك رسول الهدى محمد صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك أنا أشكر كل إخواني الذين أتوا من البلاد المترامية البعيدة لحضور هذا اللقاء كما أشكر الحبيب الحبيب فضيلة الدكتور حازم شومان على هذا اللقاء المبارك وأسأل الله لي وله وللسامعين السداد والتوفيق والإخلاص لله جل وعلا وحده والمتابعة وأن ينفع به حيثما وطئت قدمه وأن يزيدنا وإياه همة عالية لخدمة هذا الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشكر إخواني الذين قاموا على الجهود الأخرى